اب الابن والروح القدس قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق الحق اقول لكم ان واحدا منكم سيسلمني فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم محتارون في من قال عنه وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يقول هذا الذي قال عنه فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو أجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذ سمعان الأسخريوطي فبعد اللقمة دخل الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمل فاعملوا بأكثر سرعة أما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلموا به لأنه قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له اشتري ما نحتاج إليه للعيد أو أن يعطى شيئا للفقراء فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه إن كان الله قد تمجد به فيه فأن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد ستطلبوني ستطلبونني وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم الآن وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا فهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعضا قال له سمعان بطرس يا سيد إلى أين تذهب أجاب يسوع حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيرا قال له بطرس يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن إني أضع نفسي عنك أجاب يسوع أتضع نفسك عني الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات والصبح ليلان دائما أبديا أمين أستاذنا الأستاذ عياد عياد قال كلمة جميلة الخير للإنسان خير صديق للإنسان كتاب وخير كتاب للإنسان الكتاب المقدس وأجمل ما في الكتاب المقدس العهد الجديد وقدس العهد الجديد إنجيل يوحنا وقدس أقداس إنجيل يوحنا من أول إصحاح 13 لإصحاح 17 فيه نجد عمق والكلام مش بسيط الكلام سمعناه كتير لكن نجد نقطتين النقطة الأولى اللي وقفنا عندها اضطرب يسوع بالروح اضطرب يسوع بالروح وشهد وقال الحق الحق أقول لكم أن واحد منكم سيسلمني واحد يسأل سؤال طب ليه اضطرب بالروح وإنه روح اضطرب بيها الروح الإنسانية لو يسوع ما اضطربش بالروح يبقى روحه تختلف عن ايه عن روحنا مين فيكم يسمع ان فلان هيسلمه للموت ويقف ساكت وما يخافش فيبقى اذا هنا لما بيجي يقول اضطرب يسوع بالروح يعني عايز يورينا ان يوجد فيه روح انسانية ومن صفات الروح الانسانية انها تكره الخطية وتخاف من ايه من الموت ويسوع هيواجه الاثنين هيواجه الاثنين هيواجه الموت وهيشيل الخطية ولو يسوع فرح بشيل الخطية وبمواجهة الموت يبقى أصبحت فيه الطبيعة إن هي الخاطية أصل دايما الواحد يرتاح للحاجة اللي إيه اللي بيحبها صح ولا لا الحاجة اللي بيحبها يرتاح لها والحاجة اللي بيكرهها لما يشوفها جاية يعمل إيه يضطرب فبالنسبة للروح اضطرب وانا دايما بضرب مثل قريب جدا يورينا الام لما بتنضف طفلها الطفل لما بيعمل قذورات الام عارفة ان دي شغلتها ولم تتذمر وعارفة قبل ما يتولد الطفل ان هيجيب قذورات وهي ايه انها تنظفها لكن لما نيجي نسأل الام هل انت بتحب القذورات تقول لك لا طبعا ده انا بمجرد ما اعرف انه عمل قذورات انا وشي نفسه بيعمل ايه بيتغير لكن انا مضطرة انا بكره القذورات لكن بحب ابن القذر عشان كده بنضفه انا بحب الخاطيين لكن بكره الخطية بكره الخطية لكن بحب الخطاة عشان كده الام مجبرة بتعمل هذا العمل يسوع مجبر ان يعمل هذا العمل ايه اللي اجبر الام على اساس ان تعمل العمل ده الحب وايه اللي اجبر يسوع ان يعمل العمل ده برضو الحب يا احبائي حبه اجبره ان يعمل معانا كده عشان كده تلاقي ايتين يعني لما قال واحد يسلمني اضطرب ولما خرج يسوع آه، ولما خرج يهوذا عشان يسلمه يقول يسوع ايه فرح وسلم وقال الان تمجد ابن الانسان وتمجد الله فيه يعني شوف حاجتين ايه مختلفتين عند قبوله لشيل الخطية يتضايق لكن عند قبوله ان ينفذ ارادة الله ويموت ويبذل بشرية يعمل ايه يفرح يفرح يفرح بالظبط الام بعد ما تنظف ابنها بتبقى ايه مبسوطة تخليه شيك وتخليه حلو تبقى مبسوطة هكذا هو عارف اللي هيحصل وهو يشوف الصورة بتاعتنا احنا بنشوف صورتنا واحنا في قذرتنا لكن هو شايف الصورة واحنا ايه واحنا في المجد اللي هنوصل له الصورة اللي هيعمل فيها حاجة جميلة هيشيل الصدى ويشيل الخدوش ويشيل الرتوش ويبتدي يوضب يوضب يوضب وهيحضرها قدام الاب بلا عيب ولا غضب من مثل هذا عشان كده انا وقفت عند الايه دي لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق اقول لكم ان واحدا منكم سيسلمني ودي تخوف دي تخوف خوف ليه ان اللي يسلمه يكون واكل معاه واكل معاه وهنا اسأل كل اللي بيدخلوا ياكلوا معاه واللي بيتناولوا من المايدة بتاعته واللي بيتناولوا عارف يقول ايه في المزمور تسعة وستين مزمورين يا احباء احط ايتين قدامكم مزمور ثلاثة وعشرين ومزمور كام تسعة وستين مزمور ثلاثة وعشرين يقول له هيأت قدامي مائدة ها تجاه مضايقي خلوا بالكم يعني المائدة المائدة يعني الفصح المائدة اللي هو ايه الفصح بتاع اليهود ربنا عمله لهم عشان ايه عشان يحميهم من ايه من المضايقين بص هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقية المائدة دي معمولة ليه عشان تحميهم من الاعداء ادي مزمور 23 طب و69 بعد ما طلبوا المسيح 69 على فكرة بيتكلم عن في عطشي سقوني ايه خلا وبيتكلم عن الالام يقول ايه فيها لتكن مائدتهم فخا اقولها تاني لتكن مائدتهم فخا وفعلا المائدة بتاعتهم علشان طلبوا المسيح بقت المائدة هي ايه الفخ تيتوس الروماني يوم عيد الغفران هجم عليهم وهد اورشليم على فيها وانور السادات يوم عيد الغفران هجم عليهم في في في, في اكتوبر في السادس من اكتوبر وبرضه هزمهم وصارت المائده بالنسبه لهم ايه؟ فخ عشان رفضوه وعشان قالوا دموا علينا وعلى أولاد. مع العلم المائده دي اساسا موضوع عليه تجاه مضايقيه لكن مدام المائدة اللي انت كلت منها كرهت رب المائدة ورفضته يقول لك ايه انجيل يوحنا ده عجيب قالوا اطلق لنا لا وبص الروح القدس يقول لك ايه وكان باراباس لصا يعني مش قالوا اطلق باراباس بس لا يعني عايز يقول لك النوعيه اللي فضلوها على يسوع النوعيه اللي فضلوها على يسوع عشان كده يا احبائي لما يجي هنا يحط لنا النقطه دي يحط المائده هتشوف المائده كان الفخ برضه بدا الفخ منين؟ يهوذا يهوذا فلان عيان ابونا عايزين نناوله تناوله ليه؟ عشان يخف وهي المناولة عاملة معمولة عشان الشفاء المناولة معمولة عشان اساسا ايه؟ عشان مغفرة الخطايا اهو ويبقى رايح في غيبوبة طب حط له نقطة دم في بقه يا ناس مش بالشكل ده ده العمل عمل ايماني الاول العمل عمل ايماني بالنسبة للانسان فلازم يكون الانسان العمل بتاعه ايماني لازم ايمان يسبقه لازم جهاز استقبال عشان كده عاش يهوذا هتكلم شوية عن هذا الرجل خرج شياطين ولا ما خرجش خرج شياطين بشر باسم يسوع بشر باسم يسوع يقول الكتاب فرجعوا الاثنى عشر وقالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك الاثنى عشر يعني من ضمنهم مين يهوذا يا ما يهوذا قال للشيطان باسم يسوع اخرج ايه اللي خلاك يا يهوذا سلمته واحد منكم سيسلمني اوعى تفتكروا اللي بيخلي الانسان يسلم ربنا انه عشان خطية زنا ولا قتل ولا سرقة ولا مسكسيرة ولا ادانة لا لانه فضل مجد ايه مجد العالم مجد العالم يهوذا عايز يبقى وزير باي طريقة وعايز يبقى مسيح المسيح ملك في العالم باي طريقة وبيدور على مجد الارض انت انت من ضمن تلاميذه دلوقتي قول يا رب انا من ضمن اللي سلموك حتى لو كنت سلمتك لكن انا مش زي يهوذا انا منتظر انك تمد ايدك وتشفي جرحي وتخليني الضعفة بتاعتي اللي خلتني سلمتك تبقى قوية ان كانت محبة المال قوينا عليها وان كان مجد باطل قوينا عليه وان كان اي امر ردي يا رب ارفعنا عليه صعبة جدا واحد منكم يسلمني وبعدين يقول لك فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض ما حدش يبص لنفسه كل واحد يبص لمين الثاني اصل كل واحد يقول لك انا لا الكلام ده ما ينطبقش عليا الكلام ده ما ينطبقش عليا امال ينطبق على مين لا على الناس التانية حبيبي انا كان نفسي ان التلاميذ يقول لك فنظروا التلاميذ الى انفسهم بصوا جواهم لا كانوا التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض بيبصوا لبعض ليه يشوف كل واحد يشوف مين اللي وشه هيتغير مين اللي هيخاف مين اللي شكله يبان عليه وكل واحد يحاول يثبت من بره انه كويس كان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم محتارون في من قال عنه ما تحتارش انت بص جواك وقدم ضعفاتك قول يا رب اذا كنت انا فمد ايدك وخلصني من ضعف لكن ما تعملش غير كده لكن العجيبة المنظر بيحط لنا حاجة هتنقلنا هناك هتنقلنا في الابدية يقول لك وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه ومش عايز يذكر ايه اسمه لان هو كاتب الانجيل لو واحد تاني كان قال ايه يوحنا كان متكئا في حضن يسوع حلو حلو الانسان اللي يتكئ في حضن الله حلو اللي يتكئ في حضن الله وبعدين ما يقولش كان يحب يسوع لا كان يسوع يحبه اصل شوف يا حبيبي لو قعدت تفكر في محبتك ربنا لربنا هتوصل لحاجه من الاثنين اللي لقيت نفسك بتحبه هتتك- هتتكبر واللي لقيت نفسك ما بتحبوش هتيأس واليأس يضيعك والكبرياء يضيعك فبدل ما تفكر في انك بتحب يسوع ولا ما بتحبوش فكر في ان يسوع بيعمل ايه بيحبك حتى بولس الرسول اكد هذه الكلمه حينما قال نحن نحبه لانه احبنا اولا هو احبنا اولا ده متكئ في حضنه ليه يوحنا متكئ في حضنه اصغرهم سنا قليل الكلام ما اتكلمش كتير يوحنا ما كانش بيناقش كلهم تلاقيهم كانوا بيناقشوا مع يسوع وده يسأله وده يسأله وده يسأله لكن يوحنا ايه؟ ساكت وما سألوش الا بناء على ايه؟ على زقة من مين؟ من بطرس بطرس اللي قال له اسأله بطرس اللي قال له اسأله اسأله قول له مين؟ مختفي مختفي مش عارف ايه اللي بيفكرني بالاستاذ عياد عياد دلوقتي ال ال الخفاء يا احبائي الله احنا بننظر لبره لكن الله ينظر لايه للي في الخفي اللي في حضنه اللي بيتمتع بيه يعني شوفوا على رأي احدهم قال الظاهر كلهم كانوا بيتخانقوا ما عدا يوحنا ده ده كان نايم في حضن يسوع ومالوش دخل ده عايز حب وبس لكن الباقيين عايزين ايه عايزين سلطه كل واحد عايز يطلع انا الاول لا, لا انا الثاني وحصلت بينهم ايه مشاجره من الاول ومن الثاني انا كان سبتها لكم اول وثاني وثالث ورابع انا ايه انا عايز حب اتكي اللي يقعد عنده اللي هي زي مريم اللي قال له اختارت ايه النصيب الصح ليه لان قاعده عند ايه عند قدمين الاستاذ عياد حكى لنا حكايه طبعا في بعضكم يعرف وفي بعضكم ما يعرفوش ده استاذ علم الوعظ اللي علمنا ايه الوعظ وكان رجل يعيش المسيح بمعنى الكلمه لم ارى في حياتي ملاكا مثل هذا الرجل وفقد بصره كان بيخدم وهو فاقد بصره وكان حافظ الانجيل على ظهر قلبه وكان الروح القدس يقوده حتى في جوازه ظهر له المسيح قال له تروح البيت الفلاني الشارع الفلاني تخبط يفتح لك رجل قول له يسوع بعتنا عايز بنتك ومن غير ما يشوفها وراح ونفذ وكانت مدام عزيزه الله ينيح نفسها كانت قديسه عاشت في خدمه الفقراء حياتهم كلها فاحبائي بيقول كان خادم على مستوى العالم فبيقول رجعت من الخدمه قبل ما تجيله تجربه عينيه كان وعظ في يوم ثمان عظات يعني قعد قعد يتكلم كام ساعه ثمان ساعات فرجع مرهق على الاخر فبيقول سندت جسمي على السرير وجسمي بينقح عليا وتعبان وعلى فكره الوعظ مجهود مش سهل يعني بيبقى بس ذهن ما بيحسش بيه الانسان الا بعد ما بيخلص قال وبعدين بصيت لقيت صداع مسكني فانا صليت قلت له يا رب شددني عشان اقدر اواصل الوعظ قالوا بص لقى السماء شاف السماء والسقف موجود اتفتحت وملاك نازل ماسك اكليلين اكليل كبير واكليل صغير وبعدين نزل له الملاك قال له تشدد يا عياد وكليلك اهو جاهز اكليل خدمتك جاهز خد اتفرج عليه قبل ما توصل له فبيقول مديت ايدي للاكليل ايه الكبير فكر ان الكبير ده ايه بتاعه فقال له لا ده بتاعك انت ده الصغير امال الكبير ده بتاع مين قال له فيه راجل بيروح وراك في كل عظة بيقعد تحت رجليك لابس بلطو كاكي وجلابية دمور وطاقية وما يعرفش يقرا بيقعد تحت رجليك مغمض وطول ما انت بتقعد يقول يا رب وصل كلمة الاستاذ عياد لقلوب الناس ده اكليله ده اكليله فبيقول انا ما خدتش بالي تاني يوم رحت عزة وانا بوعظ ببص لقيت الراجل زي ما وصفه لي قاعد تحت رجليا بعد ما خلصت العزة قال له تعالى يا صاحب الاكليل الكبير فالراجل يعني قال له الاكليل الكبير يا يا استاذ صلي لي قال له لا ده انت اللي تصلي لي الله لا عايز كلام من النط ولا واعظ ولا بيهز منبر ولا بصوته بيجلجل عايز قلب جالس في حضن المسيح دي بسيطة دي بسيطة محدش عايز يعملها محدش عايز يعيشها مين فيكم قال انا هكرس نفسي في خدمة خادم معين اصلي له طول ما هو بيوعظ هياخد الاكليل الكبير واللي بيوعظ ياخد الاكليل ايه الصغير ليه مش عايز تزود اكاليلك ليه هم كلهم بيتكلموا لكن هنا تظهر دالة الحب الحب اللي يدخل الاعماق بطرس الكبير اللي يناقش اه بطرس يفتح في الخناق عساك يا رب ان تفضل لكن عند الحته دي قال ما دام يسوع ما قالش مين ومش هيقول لنا لان لو قال لنا هنسمع عن اي واحد هنفرتكه حتت نقطعه اللي يسلم علمنا ده نقطعه قبل ما يسلمه فقال لك يسوع هيقولها لواحد راسي رزين عند حب فسألوا وبعدين من عسى ان يكون فاتكى ذاك بص قبل ما يسأل يسوع عمل ايه اتكى على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو مين هو ليه يسوع جاوبه لان يوحنا ما قالش حتى ولا البطر ولا الحد ده يوحنا كتبها بعد ايه بعد القيامة لكن يوحنا بطرس زقه عشان بس يسوع يعلن عشان يقول له فقال له يا سيد من هو اجاب يسوع هو ذاك الذي اغمس انا اللقمة واعطيه فغمس اللقمة واعطاها ليهوذا سمعان الاسخريوطي وهنا اعلن ليكم اعلان طبيعة الله لما يلاقيك خاين ويبعت لك خير بيقول لك حس يا اللي هتسلمني خد لقمة كل واشبع ما تستهنش بطول أنا الله لا تتهاون يا ابني اوعى اصل الواحد يفتكر يقول طب ما انا عملت كده وبعد كده الخير جه وكل حاجه مشيت تمام التمام ما فيش حاجه حصلت ده ربنا عشان عايز يقول لك شوف انا بعاملك ازاي كسر وصيتي وادي لك نجاح كسر وصيتي وادي لك شفاء كسر وصيتي وادي لك سبت واحميك واطلعك من الورطات اللي انت فيها واسترك رغم كسرك لوصيتي هذه اللقمه الذي اغمس انا اللقمة واعطيه يغمز له اللقمة ويقول له خد كل اشبع يا يا يهوذا ما هزتك ان ميزك عنهم كلهم انك انت الوحيد اللي اكلك طب ليه عملت كده يا رب انا رب الوصية وانا واضع الوصية فيجب علي انا اول واحد انفذ ايه الوصية والوصية تقول ان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيه فانك بذلك تضع جمر نار على ايه على راسه ما تعاملش الناس بمعاملتها اه حب الناس حب الناس وحتى لما تبعد عن واحد ابعد عنه برضه بحب لحياتك والخلاص عشان كده يا احبائي لما بيجي يقول لك كان تقدم وقال له ان انا اللي اديله اللقمه هو لو يقول لك اعطاها ليهوذا سمعان الاسخريوطي ليه قال هنا يهوذا سمعان اصل ابوه كان ايه فريس كبير فريس كبير شوفوا بقى اذا خدت اللقمة اذا خدت البركة يبقى يدخلك الشيطان اذا خدت البركة وصممت على موقفك يدخلك الشيطان عشان كده يقول لك فبعد ان اخذ اللقمة دخلوا الشيطان دخلوا ليه لان هو مصمم اللي ماشي فيه هيعمله تديني لقمة تديني غيرها لقمة ايه انا ناقص اللقمة دي حتة العشاء اللي بتعملهن واحنا قاعدين في بيت واحد حتى مش بيتك ولا ملكك ولا حاجة ده كله شحاتة في شحاتة يا ناس كله شحاتة في شحاتة حتى الركوبة اللي ركبها شحتناها اللي داخل دوري مالك يشحت كل حاجة مالك ايه ده عايزين ملك غني ملك يملك وما عرفش ان هو فعلا غني وافتقر عشان خاطرنا لكي نغتني نحن ايضا بايه بفقره عارف اول ما دخل الشيطان قال له يسوع ما تعملوا فاعملوا باكثر سرعه يبقى الاول اطعم وبعد ما اطعم سكت اداله واكلوا وقال له ما تفعلوا تفعلوا باكثر سرعه ليه يا رب قال أصل الساعه جت خلاص الساعه جت يهوذا خرج الكتاب بيقول ان يهوذا انه خرج ايه ده هو موافق ان انا اسلمه ولا ايه طب ما هو قال واحد منكم يسلمني وفي انجيل اخر يقول لك إن ابن الانسان ماضي كما هو لكن ويل لذلك ايه الانسان اللي هيتسلم بيه مش خايف من الويل مش خايف اللي بيحصل يحصل يا ربنا طيب ربنا طيب مرة واحد قال لي ما هو ربنا لما يجي يحاسب الناس من اول ادم لغاية ما يوصل عندنا يكون زهق فيقول للباقيين ادخلوا بقى هو بيفكر بقى بيفكر بتفكيره البشري بتفكيره البشري بيفكر وما يعرفش ان الانسان هيظهر بصورة اعماله الانسان هيظهر بصورة ايه اعماله عشان كده يا احبائي لما بيجي هنا يقولك ايه اما هذا فلم ي... اما هذا فلم يفهم احد من المتكئين عشان نعرف يهوذا ما قالش لحد ومحدش فهم أس- يوحنا ما قالش لحد ومحدش ايه ومحدش فهم افتكروا انه طالع يجيب ايه يجيب اكل العيد ويختم الكلام بكلمة صعبة ولما اخذ اللقمة قالها كم مرة مرتين اولا لما اخذ اللقمة دخل الشيطان نمرة اتنين ولما اخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا خرج فين في الضلمة اصل ما دام طلعت من حضرة يسوع يبقى دخلت في ضلمة العالم والليل بتاع يهوذا ما طلعلوش صباح ما طلعلوش صباح واحد سألني سؤال أجاوبه دلوقتي بيقول لي هم اليهود ليه كانوا طالبين واحد يسلمه لأنهم هم كانوا عايزين يقبضوا عليه فين في الليل والدنيا ضلمة وهو معاه كام واحد 12 واحد يعني عددهم كام 13 فهم كانوا يفتكروا ان لما هيهجم يسوع يسوع يعمل ايه يهرب طيب نعرفه فين من ضمن ال 12 ما ممكن نمسك ايه واحد تاني ممكن نمسك واحد تاني فعايزين نمسكه عايزين واحد بس يعرفنا ان هو ده مفيش غير ان يقول له السلام يا معلم ويدخل في وسط ال 11 اللي قاعدين هم 12 بقى من غير يهوذا وسط ال 12 اللي قاعدين انت تقول له سلام يا عود بوسه بمجرد ما نعرفه نسيب الكل ونهجم عليه نسيب الكل ونهجم عليه ادي السبب ولازم يكون واحد من اتباعه ليه لان ما حدش يعرف هو بيبات فين بالليل الليل كله بيقضي فين في الجبال في الجبال وساكن الجبل ما تعرفش مكانه الا اذا كان واحد من اصدقائه بيروح له ده بيقضي الليالي في الجبال وفي الجبال فين ولا مختفي في انه مغاره وصعب جدا وما كانتش فيه الالات دلوقتي الادوات اللي هم ايه يقدروا يكشفوا بيها فكان لابد ان علشان يوصلوا له يكون على عشان عن طريق واحد ايه من احبائه لما خرج قال يسوع الان تمجد ابن الانسان يبقى الاولانيه الطلب علامه علامه الطبيعه البشريه الروح الانسانيه لكن هنا عمل ايه عمل اللاهوت الان تمجد ابن الانسان وتمجد الله فيه تمجدت بايه تمجدت ان انا ساعدت يهوذا على انه يسلمني وهو سمع الكلام ويهوذا ده كان عبارة عن ايه ها صعب مقدمه او مقدم لمين لابليس اصل كان ممكن ابليس يفسد عملية ايه الفداء لكن ابليس طلع غبي تصور ان اللي, اللي بيدعي الذكاء طلع غبي مع ان كان ممكن يشوف كل ده ولا حاجة من دي كلها ولا حاجة خد باله منها مع ان كله موجود في الكتاب المقدس امال ازاي بيقولوا جراتهم الله يسوع يتحدى الشيطان ويقول له شوف شوف اي حاجة انا عملتها ما امال ازاي بيقولوا جراتهم الله يسوع يتحدى الشيطان ويقول له شوف شوف اي حاجة انا عملتها ما كانتش اتكتبت وانت قريتها لان الشيطان حافظ الكتاب من الجلدة للجلدة كل حاجة قلت لك هتولد في بيت لحم في اشعياء قلت لك هتصلب قلت لك هتجلد قلت لك هشرب المر قلت لك هيخرموا ايديا قلت لك هيلقوا على ثياب قرعه قلت لك هيجوعني بالفضه قلت لك الذي اكل خبزي رفع علي عقبه قلت كل حاجه في العهد القديم وانت يا ابو الذكاء قاري العهد القديم وحتى جيت تحاربني من الكتاب المقدس وتقول لي مكتوب يوصي ملائكته بيك مكتوب يعني انت انسان كتابي وفاهم الكتاب فانت مالكش عذر حربتك كانسان مش كاله وحربتك كانسان ضعيف مش انسان قوي وحربتك وانا في قمة الضعف وقلت على نفسي ساعة ما تجسدت نزلت النزول الاول وساعة ما اتصلبت نزلت النزول الكام الثاني ساعة ما تجسدت نزلت النزول الاول سبت العرش واخلى ذاته واخذ صورة ايه عبد يبقى في التجسد بقى ايه عبد يعني خدام طب وفي الصليب خد صورة ايه ها لا ما قالها مزمور 22 اما انا فدود لا انسان اما انا فدودة يعني انا في التجسد سبت عرش وبقيت انسان وعلى الصليب سبت انسان وبقيت ايه دودة دودة يعني ايه يعني يفعصوها برجليهم يعني يسحقوها الدودة دي لها قوة تقدر تحارب الدودة لما تدوس عليها تموتها في حد هيدافع عنها ولا حد دافع عنه ولا حد اتكلم ولا حد قال اي حاجة يا احبائي ولا اي حد قال اي حاجة عشان كده هنا المسيح يسوع لما يقف يقول لك الان تمجد ابن الانسان وتمجد الله فيه ان كان الله قد تمجد فيه فانه سيمجده في ذاته ويمجده سريعا ما هو تمجيد ابن الله الله فيه ايه المجد اللي تمجد الله في المسيح حد يعرف ايه هو المجد انه اعلن الحب انه اعلن حب بالكاد يموت واحد عن الصالح لكن الله قد بين محبته اذ ونحن بعد خطاه مات المسيح عنا واحنا خاطيين المسيح مات عنا يبقى كلمة تمجد يعني ايه يعني ظهرت حاجة جديدة الاديان كلها اتحداكم هاتوا دين من الاديان في جميع الاديان سماوي وغير سماوي يقول لك لازم الانسان يقدم للاله صح ولا لا ما عدا المسيح جه قال لك الله هو اللي ايه اللي بيقدم لك ايه ده الله هو اللي بيقدم اه وايه اللي مطلوب منك في المسيحيه الناس تيجي تقول عايز اقدم ربنا لا هو مش عايز تجد هو عايز انك تاخد من ربنا بيقول لك تعالى خد خد حياة مجانا خد خلاص مجانا خد نعمة مجانا خد بركة مجانا خد ميراث مجانا كله ببلاش ومن يرد فليقبل سمعت الحتة دي قبل كده سمعتها اصل الصراحة مش مصدقينها ليه غصب عنكم اصل عايشين في عالم عمر ما واحد قدم حاجة ببلاش ده لما واحد يجي يقدم لك حاجة تقول انا قلقت الفار لعب في عدي بيديني ليه اه بيديني ليه تصور واحد كده يمن عليك كل شوية بمبلغ مبلغ مبلغ مبلغ تبص تلاقي جواك حصل ايه قلق الله هو غاوي حاشق جمالي يعني ولا ايه بيديني ليه ايه اللي قصده من وراي ايه اللي قصده من ورا انه يديني يمشي الانسان يبقى عامل زي البجعة وهو ماشي هو دي طبيعة الانسان بيديني ليه لكن الله بيقول لك طب تعالى طب يا رب بتديني ليه عشان ايه حتى عشان اعبده ابدا لست انت محتاجا الى عبودية عارف لما يقول لك صوم صوم عشان تاخد صلي صلي عشان تاخد قدم صدقة عشان تاخد في كله عشان تاخد مش عشان تدي عشان تاخد كله انت هتاخد لان هو المحبة كده وهو قال مع مخبوط هو العطاء اكثر من الاخذ هو ده اللي بيدي ادي كلمة تمجد الله فيه احنا عرفنا الله في طبيعته عند الصليب عند الصليب حتى الجند اللي ضربوه بالحربة اولوشيا كان متعور في عينه عينه ضايعة في الحرب يضرب يسوع في جنبه بالحربة تنزل نقطة الدم تفتح له عينه ايه ده ايه ايه ده مين ده اللي يقول يا أمتاء اغفر ليهم ويلتمسهم العذر ولا حد يقولها ده ايليا النبي اللي هو نبي اسرائيل وقف ضدهم وقال له عملوا عملوا عملوا واشتكى ضدهم ارميا لما اتكلموا ضده طلب ان ربنا يحرقهم بنار الاسرائيل ثم تعالى ما بين لنا ان الله اب قبل كده ما حدش يعرف الله اب ما حدش يعرف الله اب ومن غير المسيح روح لاي واحد بره وقول له انا الله ده ابوي يقول لك انت اتجننت في عقلك انت ابن الله ما يستصعبها اصل ما عندوش الروح القدس الروح اللي بيشهد لارواحنا اننا ايه اولاد الله وبعد كده ما دام اتمجد واعلن حبه المفروض ثمرة حبه تنعكس ايه عليكم عشان كده يبدأ بكلمة ايه يا اولادي يا اولادي انا معكم زمانا قليلا الفترة اللي انا معاكم فيها قليلة يعني ايه زمانا قليلا ده الكلام ده يوم خميس العهد يعني كم ساعة يوم الخميس الفجر يعني كان الكلام ده المغرب ساعة غياب الشمس يوم الخميس في فجر الجمعة كانوا ايه كانوا قبضوا عليه كم ساعة كده فاضلين كم ساعة يا اولادي انا معكم زمانا قليلا بعد فتطلبونني وكما قلت لليهود حيث اذهب انا لا تقدرون انتم ان تأتي تأتوا اقول لكم انتم الان شوف اليهود قال لهم وتلاميذه قال لهم اليهود قال لهم ستطلبونني ولا تجدونني وتموتون في ايه في خطيتكم طب والتلاميذ قال لهم نفس الكلام قال لهم لا ستطلبونني ولا تقدرون ان تأتوا يعني مش هتقدروا تيجوا تتصلبوا تقدر مين فيكم هيقدر يجي يتصلب معايا ولا واحد لكن انا مش زعلان انكم هتتخلوا عني ولا تسيبوني وصية جديدة وصيتكم انا بوصيكم وصية ان تحبوا بعضكم بعضا يا سلام ان تحبوا انتم ايضا بعضكم بعضا كما احببتكم انا يا ترى احنا بنحب بعض زي ما يسوع بيحبنا نحب بعض ده مطلوب مننا نحب اعدائنا واحنا مش قادرين نحب احبائنا ما اكثر المشاكل العائلية الاخ واخوه والاب وابنه والام وبنتها وعلى طول على طول على طول على طول على طول نحب بعض صعبة يا رب لو بيقول لهم ايه دي العلامة الوحيدة اللي تبين انكم تلاميذ علامة وحيدة اوعى تفتكروا انك لو حفظت التسبحة تبقى تلميذ ولو حفظت الكتاب المقدس وقعدت توعظ الناس كلها بقيت تلميذي ولو حفظت القداس بقيت تلميذي ولو بقيت مرنم عظيم بقيت تلميذي ولو اديت الفقراء والمساكين بقيت تلميذي والالفت كتب وكتبت بقيت تلميذي لا حاجة واحدة تبين انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعضا ده الحب يطلع سمعان الله سمعان يا بطرس يا سيد الى اين تذهب اهو ده بقى الراجل اللي ايه اللي عايز يثبت شهامته ورجولته ومحبته قول لنا رايح فين اصل هو بيقول ما تقدروش قال له ما تقولش ما تقدروش لما تقول المكان وانا هقول لك ان كنت اقدر ولا ما اقدرش اجاب يسوع حيث اذهب لا تقدر الان ان تتبعني المكان اللي رايحه مش هتقدر تجيه دلوقتي ولكنك ستتبعني اخيرا يعني في اخر عمرك هتعمل ايه هتتصلب بس مش دلوقتي المكان شوف شوف الكتاب المقدس المكان اللي رايحه ما تقدرش انت تتبعني دلوقتي ايمانك بغو ايمانك ضعيف انت ضد الصليب بس انت الوحيد اللي هتموت مصلوب لان لازم لازم تثبت قوة ايمانك لكنك ستتبعني فيما بعد او اخيرا لا قال له تتبعني اخيرا مش فيما بعد كمان اخيرا يعني ايه يعني في اخر رحلة حياتك اخر رحلة حياتك تتبعني قال له بطرس يا سيد لماذا لا اقدر ان اتبعك الان اني اضع نفسي عنك صعبة مع ان يسوع قال لهم انا هضع نفسي ايه عنكم قالوا يعني وانت يعني افضل مننا شوية يعني انت تضع نفسك عننا عندك شهامة اكتر مننا لا وانا هثبت لك ان انا ما قلش عنك انا اضع نفسي عنك يعني ايه اضع نفسي عنك انا مستعد ابديك يا يسوع هيقول للفادي أبديك صعبة جدا الحق الحق أقول لك أنت تفدي الفادي أنت تفدي الفادي صعبة جدا دي اه دي اللي هتخليك بالكلمة دي تنكره أنت تفدي الفادي فاكرين لما حطوا تابوت العهد على العجلة ومشيت انشمصت السراء تابوت العهد كان ايه ازاي عمل ايه حب يسنده عمل ايه حصل له مات ليه انت تسند المسيح ده تابوت العهد رمز المسيح انت تسنده ده هو اللي يسندك هو اللي يسندك مات في الحال ليه لان الله هو السنيد مش انت السنيد الانسان اللي يقول لك انا بدافع على دين الله ده دين ضعيف لان الله هو اللي دافع عنه مش هو اللي يدافع عن الله الله اللي يحميه ويحمي الشاكر في الدين مش اللي في الدين يحمي الله والا يبقى ربنا اتسوح وضاع ومن غيره ما قدرش عشان كده هنا بيعلن بيقول له كده الحق اقول لك لا يصيح الدين حتى تنكرني ثلاث مرات مش معنى ثلاث مرات سنتقابل بها المرة الجاية ربنا يبارك حياتنا ويمتعنا في الإيمان ويحفظنا له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين تفضل